ميراثنا الذي هو عربون ميراثنا وقلنا كلمة عربون معناها جزء من كل لما اجي اشتري حاجة بدفع عربون عشان أأكد الشراء مش كده؟ لكن بولس الرسول سمى كلمة عربون في رسالة روميا سماها ايه؟ مين اللي يعرف اتسمت ايه في رسالة روميا؟ اه, آه. روميا 8 روميا 8 يسميه باكورة الروح باكورة الروح يعني ايه كلمة باكورة؟ دي البداية دي البداية يعني ايه البداية؟ يعني في حاجة أكتر؟ طبعا طبعا طبعا في حاجة أكتر احنا هنا بناخد احنا اتفقنا كلمة عربون دي الأول تعالوا نطبقها مثلا على الفرح أنا ممكن أفرح هنا على الأرض لكن الفرح اللي أنا هفرحه هنا على الأرض قد إيه؟ عينة لكن الفرح الكامل في السماء أنا ممكن أعيش في تعزية ماشي لكن التعزية اللي هاخدها هنا قد إيه؟ قد كده حاجة صغيرة أوي لكن في السماء اخد التعزية الكاملة انا ممكن احس هنا ببداية المجد ولكن المجد الكامل هيكون ليه في السماء انا بحصل على البنوة هنا ولكن البنوة اللي انا باخدها هنا دي ايه يعني جزئية لاني ما زلت بدم انا ما زلت باخطئ فانا مش ابن بالكامل انا مش ابن بالكامل انا لسه البنوة الكاملة هتكون في السماء لان علامة البنوة زي ما شفنا ان انا لا استطيع ان اخطئ انا كل اللي باخده هنا عينات وده اللي بنسميه العربون كل اللي باخده هنا عينات عينة ده العربون دي البداية ده جزء من كل هل هذا ينطبق على الروح القدس اه هل هذا ينطبق على الروح القدس اه اقروا معايا الايه تاني بيقول ايه إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس طيب الذي هو عربون ميراثنا يبقى هنا بيتكلم على عربون الميراث ايه عربون الميراث احنا قربناها بان احنا قلنا الفرح والتعزية و والمجد اللي بندوقه زي ما قلنا بضحكة در فتح اللحسة قعر المعلقة كل الكلام ده ده عينة مش كده ولكن الفرح ولكن العربون هو ايه ايه المقصود في الايه هنا بالعربون ها قولوها بجرأة ما تخافوش لا لا واقروا الايه تاني الروح القدس اللي انا خدته لحد دلوقتي ده العربون ده مش الروح القدس الكامل ده مش الامتلاء ده مش الامتلاء الحقيقي ده انا لو خدت الروح القدس بالكامل دلوقتي لو امتلأت فعلا من روح القدس يبقى انا هاخد الفرح السماوي دلوقتي ما هو مين اللي بيدي الروح مين اللي بيدي الفرح الروح القدس مين اللي بيدي السلام الروح القدس مين اللي بيديني البنوة الروح القدس مين اللي بيديني الثبات الكامل في المسيح الروح القدس طب انا لو خ... لو انا امتلأت من الروح القدس يبقى انا خدت السماء فعلا من دلوقتي صح يبقى انا خدت جزء من الروح القدس خدت حاجة برضو على قدي لكن في السماء هحصل على الامتلاء الكامل من الروح القدس حد عنده آية تشيد للكلام ده هاتوا سفر الرؤيا اصحاح سبعة سفر الرؤيا اصحاح سبعة شوفوا بيقول ايه طلعتوه فقال يا سيد آخر الإصحاح فقلت له يا سيد أنت تعلم فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتدهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم الخروف يقتدهم إليه يرعاهم ويقتدهم إليه إلى ينابيع ماء حية احنا قلنا لن- ينابيع المية تشير ليه ده ينابيع مش كده مش بقى مش مش عربون لا ده الامتلاء بالكامل ينابيع ماء حية خدوا بالكم من التناقض اللي في الآية بيقول لك لن يعطشوا بعد وبعد كده يقول ايه هيقتدهم الى ينابيع ماء حي طب اذا كانوا مش هيعطشوا بيقتدهم لينابيع الماء الحي ليه ده مش ميه عاديه ده مش ميه عاديه ده ده الروح القدس وده ينابيع يعني الملء الكامل من الروح القدس هناخده في السماء وبالتالي اذا خدت الملء الكامل للروح القدس في السماء هاخد ملء الفرح ملء المجد ملء الثبات في المسيح الاتحاد الكامل بالمسيح طبعا لا احنا في درجات في المجد اه طبعا طبعا زي ما على الارض هنا شوفوا انت هنا بيطلب منك الامتلاء يقول لك يمتلئوا بالروح مش كده على قدك تتملي شويه شويه شويه لحد ما توصل حته قد كده لكن لما تطلع السماء ايه اللي هيحصل؟ هتنفسك اتمليت قد كده ح- نطة كثيرة مفاجأة هل معنى كده انك برضه هتمتلئ بالكامل اول ما تخش السماء؟ لا دي حياة ابدية ما بتنتهيش تفضل كل يوم تتملي و- وبالتالي كل ما تتملي اكتر كل ما يزداد الفرح ولكن النطة قد ايه؟ آه، ما- ما- يعني ما- ما ما فيش ما فيش ما فيش مقاييس بشريه تقيسها. ما فيش مقاييس بشريه بتقيسها. نطه كبيره جدا جدا جدا جدا. لكن دي الينابيع بتاع الماء الحي. هنا هنسمع ان المسيح اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. احنا احنا في السماويات؟ اه في السماويات. اه في السماويات. بس انا مش مش في مجد السماويات انا عينه من السماويات يعني لما نقف في في اثناء ما انا بقف بصلي واتعزى تعزيه كبيره وربنا كده يفتقدني بتعزيه في اثناء الصلاه دي مش تعزيه لما نجتمع في قداس ونصلي قداس ونتعزى ونفرح دي مش سماويات دي سماويات لما نجتمع في اجتماع ونقف نصلي ونرنم ونتكلم ونتعزى بكلمه ربنا دي مش سماويات دي عينه دي عينه عينه من السماويات اللي هنشوفها فوق آه، اديلكم آه، معنى لهذا الموضوع آه، لو كان واحد آه، متضايق وعنده مشاكل كتير كتير كتير كتير آه، انا يمكن حسيت بيها دي زمان اول ما اشتغلت اشتغلت في حته بشعه قعدت اشتغل فيها سنتين شفت فيها الويلات بتاعت ال... بتاعت, بتاعت هذا الظهر آه، كنت اجي الكنيسه هنا واتحامى بالكنيسه اول ما اخش الكنيسه احس باطمئنان كاني متحامي بربنا كنت احس باطمئنان اول ما اخش الكنيسه اول ما اخش الكنيسه احس باطمئنان آه، آه، شيء من هذا القبيل آه، يحس بيه كل واحد حاسس بتعب ويجي يلجأ لربنا يقول له رب انا تعبان يديله راحة يقول له يا ابني انت خايف من ايه انت خايف ليه انت في حضني انا هسيبك انا هسيبك آم، هي دي الراحة اللي ربنا بيديها لولاده على الارض قيس عليها ايه اللي ممكن ناخده في السماء راحة كاملة راحة كاملة فرح كامل اللي باخده دلوقتي عينة فالسماويات اللي احنا عايشينها اللي اقدر اعيشها دلوقتي التعزيات اللي باخدها في الصلاة التعزيات اللي باخدها في قداس التعزيات اللي باخدها في اجتماع التعزيات اللي باخدها في اجتماع الصلاة التعزيات اللي باخدها في في من, من الراحة اللي بيديها ربنا وانا حاسس ان أنا في حضنه وهو بيحميني هي دي التعزيات وهي دي الراحة اللي ممكن اقول عليها السماء اللي انا عايشها على الارض السماء اللي انا عايشها على الارض واخدين بالكم ازاي دي التعزيات اللي بناخدها دي السماء اللي احنا عايشينها في الارض ولكن فوق لا لا الموضوع مختلف الموضوع ده احنا مش مش بس راحة ومش بس فرح صغير لا ده في مجد ده في مجد ده مجد ده انت مكانك بقى اقول ايه مكاننا هيبقى فين عرش المسيح من يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست مع الاب في عرشه مكاننا عرش المسيح ايه ده ايه ده ايه اللي, اللي, اللي احنا موعودين بيه ده ده المجد اللي مستنينا وده المجد اللي بيخليني احتمل الالم هنا على الارض واقول اذا كان هذا المجد معد ليا ايه يعني شويه كام يوم فيهم الم ايه يعني ايه يعني ما هو في مجد معد كل ده اللي اسمه العربون فهمتوا ايه هو عربون ميراثنا العربون بقى هنا عايز اوسع الموضوع مش بس هو الفرح والسلام آه، مش بس هو ال- الراحة لا العربون اصلا هو عربون الروح القدس لان هو اللي بيعمل كل الكلام ده كله هو اللي بيعمل الشغل كله هو هو هو الروح القدس إن اللي احنا بناخده حاليا العربون العربون جزء من كل ولكن هناك في السماء ال- المسيح يقتدمي الى ينابيع ماء حيه يعني ايه كلمه ينابيع ماء حيه معناها الامتلاء الكامل من الروح القدس وبالتالي الامتلاء الكامل من الفرح والمجد الى اخره اتفهمت كده انا عايز اقف قدام كلمتين الكلمة الاولى هي نهاية البراجراف ده ان اذ ختمتم اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده وعايز اقف تاني قدام آية 18 مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين برضه ميراث مش كده ميراثنا في السماء هو المجد المعد لنا لكن يعني ايه ما هو غنى مجد ميراثه دوكها كانت ايه في آية 14 دي كانت ايه لا انا بتكلم عن ميراث في آية 14 كانت ايه ميراثنا وآية 18 ايه ميراثه ميراثه هو في فرق بين ميراثنا وايه وميراثه يعني ايه يعني ايه ميراثه لا اللي هيعرفها هديله شمسيه ما النهارده مش هقول اجيب له ازازه كوكا كولا في المطره دي اللي, اللي هيعرفها نجيب له شمسيه يروح فيها ميراثه يعني ايه؟ ها؟ ميراث مين؟ انت قربت انت كنت مشيتي في الخط وقربت توصلي ورجعتي خفتي انت انت مشيتي شويه كويسين قوي ورجعتي كشيتي تاني لا يبقى ميراث مين؟ صح ميراث ربنا احنا ميراث ربنا والكلمه دي استخدمت في العهد القديم لما كان ربنا بيتكلم على الشعب ويقول ميراثي احنا هنبقى ميراثه يعني ايه كلمه ميراثه؟ تصوروا آه، معلش بلغة النهاردة كده يعني لما تيتا بتموت ولا حد بيموت والاخوات الاب يموت واللي والاخوات ياكلوا بعض في المحاكم وبالضرب و و و على الميراث هما بيموتوا بعض ويضربوا بعض ويتخانقوا مع بعض ويخاصموا بعض ليه؟ لأن الميراث يساوي مش كده؟ بابا سايب آه، ما هو أصل هو لو سايب 10 جنيه مش هيتخانقوا مش كده؟ مش هيتخانقوا الموضوع ما يستاهلش لكن لكن امتى الناس بيتخانقوا ويتصارعوا ويموتوا بعض؟ لو كان بابا سايب آه، تركه كبيره يعني لا في الحاله دي نموت بعض عشان كل واحد يطلع بال ب- بنصيب كبير مش كده؟ لما يكون الميراث يستاهل الناس بتموت بعض لما يكون الميراث يستاهل لما يكون يساوي الناس تموت بعض مش كده؟ آم، لما ربنا يقول انتوا ميراثي معنى كده ايه ان احنا قولوها ان احنا نستاهل ان احنا حاجة قيمة جدا عنده احنا حاجة قيمة جدا عنده ومستعد يضرب خناقة ربنا يتخانق علشاني زي ما الاخوات هنا بيتخانقوا عشان كل واحد ياخد الحتة الكبيرة من الميراث ربنا مستعد يتخانق عشان ياخد الميراث بتاعه يتخانق مع مين يا ترى مع الشيطان اللي عايز يخطفني ما هو احنا احنا بيتخانق علينا الشيطان وربنا وربنا بيتخانق و... و... وعمل خناقه كبيره في الصليب مش كده عشان آه، ياخدني وما زال لحد النهارده آه، ربنا بيحارب بيحارب يقول لك خرج غالبا ولكي يغلب دي معركه عشان ي- يجمع كل ولاده عشان ما يفقدش واحد من ولاده ده احنا ميراثه ده احنا حاجه قيمه جدا عنده تستاهل الخناق احنا حاجه قيمه جدا عنده عشان كده الحاجه دي تستاهل انه يتخانق وتستاهل انه يموت وتستاهل انه يتظلم وتستاهل انه يتجسد عشان ينتفع الحاجه القيمه دي هل احنا حاجه قيمه للدرجه دي اه احنا حاجه قيمه للدرجه دي عنده امال لو ما كناش احنا حاجه قيمه عنده كان اتجسد ومات وصلب والكلام ده كله ده احنا حاجه قيمه جدا عنده شبنا جدا وفرحان بينا جدا ومحضر لنا مكان نسميه هنا غنى مجد ميراثه غنى مجد ميراثه غنى اهي قروها كده تاني غنى مجد ميراثه في القديسين يبقى واضح ان يبقى واضح انه ال- القديسين هم الميراث بتاع ربنا القديسين احنا الميراث بتاع ربنا و- وهذا الميراث مش هيكون آه، مش هيكون في اي مكان لا ده في غنى مجد يعني مجد بغنى و سامحوني انا ما اقدرش اشرح كلمة غنى مجد ميراثه لاني ببساطة ما شفتوش و- ما شفتوش وما اقدرش اتخيله لكن الكلمة دي تقف قدامها كده و... واحلى حاجة انك ما تفهمهاش هي احلى حاجة انك ما تفهمهاش يعني ايه يعني ايه غنى مجد ما هو مش هنفهمه ده بولس اللي اختطف للسماء الثالثة يا دوبك السماء الثالثة اللي هي الفردوس يعني قال ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان امال اللي معد في المجد فوق اللي ما حدش دخله ده شكله ايه شكله ايه ده غنى مجد ميراثه واحسن ما نتاملش فيه اكتر من كده بس عايز اميز بين ميراثنا وميراثه واللي فرحني اكتر كلمة ميراثه يفرحني اكتر من كلمة ميراثنا يعني كلمة ميراثنا ما هو ممكن واحد يجيب لي الميراث بتاعي يقول لي خد نصيبك وابعد عني ما انا خدت نصيبي لكن ميراثه دي احنا ميراثه احنا جالين عنده دي دي دي ليها طعم تاني خالص دي ليها طعم تاني خالص احنا ميراثه فهمتوها كده؟ أم. كفايه كده بقى الذي في الايه نمره 14 نخش بقى في ايه 15 و16 دول سهلين قوي لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين الفقراء يعني القديسين هم الفقراء وعلامة المحبة ان هم ابتدوا يدوا للفقراء فبولس فرحان ان هم آه، بيدوا وفي عطا فبيقول لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي ذاكرا اياكم في صلواتي شوفوا الحاجة الحلوة اللي في الكنيسة بولس يصلي من أجل أهل أفسس ويطلب من أهل أفسس إن هم وبيطلب دايما كان يطلب الصلاة من أجله وهم فعلا كانوا بيصلوا من أجله فده يصلي لده وده يصلي لده آه، زي ما قلت لكم أكثر من مرة ده تنفيذ للآية اللي قالها معلمنا يعقوب صلوا بعضكم لاجل بعض ايه اهمية ان اصلي لك وانت تصلي لي دي اللي بتفرح ربنا دي اللي بتفرح ربنا والكنيسة بتعلمنا الحكاية دي ابونا يقف يقول اريني قاسي او اسمها بالعربي يقول السلام لجميعكم تقولوا له ايه ولروحك ايضا هو بيصلي لكم وانتوا بتصلوا له آم، احنا نصلي من اجل البطرك اذكر يا رب ابونا البطريرك والبطرك شغلته انه يصلي من اجل شعبه آه، هي دي الكنيسه هي دي الكنيسه اللي كل واحد فيهم مشغول كل واحد فينا مشغول بالاخرين مشغول بالاخرين ال- ال- ال- المحبه دي اللي بتخليني مشغول بالناس وكل واحد مشغول بالتاني هذه المحبه هي اللي بتفرح قلب ربنا ليه لان بيقول هذه المحبه شبه محبتي ما انا دي محبتي ما انا قاعد في سمايا فوق وادم اخطا ومات وولاده كلهم ماتوا آه، انا كان ممكن اقول ايه يدعوا هم اللي اخطاوا يموتوا هم اللي عملوها في نفسهم لكن مش ده قلب ربنا مش ده قلب ربنا ربنا يقول لا دول ولادي وما ما اقدرش اشوفهم بيموتوا واتفرج ربنا قلبه آه، بينشغل بالاخر قبل ما يفكر في نفسه وده اللي حصل فعلا على الصليب ده اللي احنا شفناه على الصليب فربنا نفسه ان هذه المحبه السماويه تنطبع فينا احنا وكل واحد يتشغل بالتاني وكل واحد يفكر في التاني زي ما قلت لكم اكتر مره بتحت احنا كتير لما بنقف نصلي اصلي من اجل نفسي الاول كتير قوي وبعد كده بقى يعني اخرج بقى من نفسي وواحد اصلي لجوزها او واحد يصلي لمراته وبعدين يصلي لعيالها او يصلي لعياله ولحد كده و... كان الله ايه بالسر عليم ونقف على كده لكن آه، المسيحيه مش كده وشوفوا القداس شوفوا صلاه القداس شوفوا صلوات القداس وتعلموا من صلوات القداس اتعلموا هتلاقوا القداس آه، ده من اجمل واروع الصلوات بس انتوا مش بتسمعوها الصلاه دي آه، وانا مش هقراها قدامكم دلوقتي لأن هتاخد وقت طويل الصلاه اقروها في ال- في الاجبيه الصلاه الاخيره اللي بيسموها تحليل الكهنه انا مش عارف ال- اللي كتب الصلاه دي قعد يكتبها في قد ايه عشان يفتكر كل دول ده ما سابش شردة ولا وردة الا حطها في الصلاة دي ما سابش بني ادم في الكنيسة الا وصلى له بل ان المؤمن ايضا مش بس بيصلي من اجل المؤمنين ولكن يصلي من اجل غير المؤمنين ويصلي من اجل كل انسان متألم مش هو ده قلب ربنا هو ربنا لما اهل نينوى اخطأوا كل اللي هم ربنا انه شعب اسرائيل يبقى كويس ولا يبعت نبي من اسرائيل لنينوى ربنا مهتم بالكل وبيحب الكل وعلينا ان احنا نتشبه بالله ونحب كل الانسان كل انسان نحب كل انسان ونصلي من اجل كل انسان ده نيرون لما كان بيدبح في الكنيسه بولس الرسول يقول اخضعوا للملوك وصلوا من اجل الملوك يا عم ده بيدبح في الكنيسه يقول لك طب هو يعني على قد مخه هو مخه مصور له كده غلبان لكن صلوه ده غلبان لان الانسان اللي بيدبح ده غلبان ده الشر مالي قلبه ده ما يقدرش آه، ده ده غلبان ده اللي- تفتكروا الانسان اللي الشر مالي قلبه ده ده يبقى انسان سعيد او انسان فرحان ده انسان متدمر من جوه لكن الانسان الساوي فعلا اللي فرحان ده اللي قلبه مليان محبه فده غلبان فانا اصلي له حتى لو بيضربني اصلي له فهمتوها ده ده ده, ده دي, دي المسيحيه ودي الكنيسه وادرسوا صلوات الكنيسه هاتوا الخلاجي واقروا الخلاجي كلمه كلمه وشوفوا احنا بنصلي من اجل كام فئه وطلعوا صلاه نص الليل تحليل نص الليل بتاع الكهنه وواحد يحاول يعمل يعد الفئات اللي احنا بنصلي من اجلها وشوف كنيسه بتصلي من اجل كام فرد وكام نوع وكام نوعيه آم، لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي طيب بيصلي بيطلب ايه ان ربنا يديهم الصحة ويمتعهم بالصحة والفلوس بيصلي يطلب ايه شوفوا بيطلب ايه كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح اله ربنا يسوع المسيح هو ايه مش يسوع المسيح هو ربنا ليه بيقول اله ربنا يسوع المسيح ليه بيقول اله ربنا يسوع المسيح لا ليه بيقول اله ربنا يسوع المسيح مش هو يسوع المسيح هو ربنا ليه بيقول الهه احنا قلناها كتير قوي في ايام القيامة لما المسيح يقول الهي والهكم يا جماعة المسيح يوم لما اتجسد دخل للبشرية دخل للعالم بجسد يشبه جسدي ايه علاقة جسد المسيح باللاهوت اللاهوت اله هذا الجسد يعني مش مش ده بتكلم هنا بالنسبة للجسد بتكلم بالنسبة للجسد طب ليه ما قالش عايز عايزكم برضه تفهموها دي لان ايام القيامه جايه وهنقول الكلمات دي كتير لكن لازم تكون مفهومه ليه يقول يقول الهي والهكم طب ليه ما قالش الهنا ليه ما قالش الهنا ها ها, ها؟ ما هو كل الكلام ده صح بس عايز توصيف واضح ليه المسيح ما قالش الهنا لو قال الهنا نبقى انا وهو زي بعض نبقى كده صنف فصون يعني نبقى زي بعض انا وهو واخدين بالكم لا طبعا لا طبعا انا مش زيه هو ابن بالطبيعة لكن انا بالتبني انا لما اتحدت بيه اصبحت ابن لكن احنا مش مش زي بعض بين بني ادمين زي بعض لا ده كان لاهوته متحد بناسوته اللاهوت متحد بالناسوت فلما يقول الهي لا ده مختلفة عن الهنا احنا فالمسيح دقيق في الكلمة اللي بيستخدمها يقول الهي والهكم يقول ابي وابيكم ليه يقول ابي وابيكم لان بنفس الطريقة احنا مش احنا مش واحد لا بالظبط كده انا ابن بالتبني هو ابن بالطبيعة ولكن ولكن الآية دي ليها معنى تاني خالص عندنا لما يقول أبي وأبيكم معناها لطيف جدا إن هو أبويا بالطبيعة لكن يا جماعة خدوا بالكم إن أنا اللي عملته ده كله كان من أجل إن كنتوا تصبحوا أبناء لولا اللي أنا عملته والفداء اللي أنا عملته أنتوا ما كنتوش بقيتوا أبناء لكن أنا اللي عملته اديتكم إنكم تبقوا أبناء وإلهي وإلهكم دي برضه تفرحنا جدا تفرحنا ليه لأنه احنا كنا مرفوضين من الله بسبب الخطية زي أب زعل جدا جدا من ابنه من أعماله البشعة قال له مش هطلع بره طرده من بيته احنا كنا مطرودين من الرحمة الإلهية بره لكن النهاردة بعد الصلح رجعت تاني ان انا ابقى تبع الله رجعت لبيت الله تاني رجع بقى الهي تاني من جديد مش الهي بمعنى ما هو طبعا الله هو اللي خلق الخليقه كلها هو مهتم بالخليقه كلها لكن رجعت تاني اكون محل اهتمام هذا الاله رجعت تاني اكون محل حب هذا الاله فهمتوا؟ ادي معنى كلمه اله ربنا يسوع المسيح يعني طب الاول قبل اقول لكم معناها ايه, إيه نقرا الايه مع بعض يقول كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمه والاعلان في معرفته هو طالب هنا ايه بولس الرسول ان احنا نحصل على روح الحكمه مش كده طب وانا هاخد روح الحكمه دي بناء على ايه ايه هو روح الحكمه اللي هو الروح القدس اللي بيديني حكمه طب انا هاخد الروح القدس بناء على ايه بناء بناء على عمل المسيح الفدائي انه اتجسد وطالما اتجسد اصبح الله اله هذا الجسد فهو هنا مش مستخدمها يعني آه، عشوائية اله ربنا يسوع المسيح دي مش مت- مش متقالة عشوائية ولكن دي متقالة بقصد ان هو نتيجة ان تجسد المسيح وعمل المسيح الفدائي اصبح من حقي ان انا احصل على الروح القدس بس انا بحصل على الروح القدس في الصلاة عشان كده يقول انا بصلي لإله ربنا يسوع المسيح اللي اتجسد عشان يبعت لكم الروح القدس ادي معنى الآية ادي معنى الآية انا بصلي وده اللي قاله المسيح ان الروح القدس يعطى للذين يسألونه فهنا بولس الرسول بيصلي من اجل ان نعطى الروح القدس وانا ما كانش ممكن احصل على الروح القدس الا بعمل المسيح الفدائي الحته اللي احنا قلناها في الاول خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي وصلت لمين وما وصلتش لمين المطره بره ما تقولوش ان المطره هي اللي معطلنا على الفيلم مين مين اللي لسه ما وصلتلوش ما- كون يقول اله ربنا يسوع المسيح ده تجسد طبعا ما هو بقى الهه بسبب التجسد مش جسد طبيعي لا طبعا دي هرطقات و يعني دي دي دي اللي اللي كان اللي كنا بنقراها يوم الجمعه اللي فاتت على طول الهرطقات دي اه طبعا اه طبعا خلاص يعني المسيح مثلا المسيح مثلا مش هيخضع قدام الاب لوحده كده او يقدم سجود للاب ما هو هو الاب واحد لكن انا لما بتعامل مع الاب بخضع له لان انا عبد الموضوع م- طبعا الموقف مختلف طبعا طبعا هو اخذ جسد عشان يشبهني في كل شيء ولما بنسمع ان المسيح بيخضع ده كرأس للكنيسة بياخد الكنيسة كلها فيه ويقدم الخضوع للآب لكن هو لوحده لا داعي انه يخضع للآب ليه ليه ليه, ليه لا داعي إن- لو كان الابن لوحده من غيري لا يخضع للآب ليه؟ لأن مشيئة الآب ومشيئة الابن واحدة فمشيئة مشيئة مطابقة فمش داعي يخضع له ليه ده في مشيئة مطابقة ده هما الاثنين عايزين حاجة واحدة واضح؟ في توافق كامل وطبعا طبعا ومفيش خطيه عشان يسجد ولا ولا ولا, ولا ي- يقدم توبه ولا الكلام ده كله لكن انا محتاج للكلام ده بالظبط كده بالظبط كده وما كانش ممكن لا مش بس محتاج جهاد ده انا محتاج محتاج تجسد المسيح عشان احصل على الروح القدس محتاج لتجسد المسيح عشان كده في الآية دي أنا ع- ده اللي عايزكم تفهموه إن هو يعني لما بي- هنا بولس الرسول بي- بيقول إله ربنا يسوع المسيح الآية دي الكلمة دي مش جاية كده عشوائية دي جاية مقصودة إن يقول يا جماعة لولا تجسد المسيح ما كانش ممكن نطلب من الآب روح الحكمة لأنه ما كانش ممكن يعطى لنا أصلا انتوا فهمتوا ليه الروح القدس بينسكب فيا دلوقتي؟ الروح القدس اصلا بينبثق من الاب وينسكب في الابن المسيح مش كده نتيجة اتحادي بالمسيح بالتجسد وبالفداء وبالقصة دي كلها اصبح الروح القدس المنبثق من الاب بين- بينسكب في المسيح وبينسكب فيا بس بينسكب فيا بشروط ان انا اكون نقي وان انا اطلب واخد بالك فهنا بولس الرسول بيطلب لي بيقول بناء على ان المسيح تجسد واصبح آه الله الاب هو اله ربنا يسوع المسيح انا بطلب لكم ان ينسكب فيكم الروح القدس روح الحكمه آه طبعا طبعا الروح ال- ال- المس- المسيح بلاهوته متحد بالروح القدس ده من من- منذ الازل بي- بي- بي- بيتملي اكتر بالظبط كده يتملي من روح القدس اكتر بالظبط كده بالظبط كده نرجع تاني للآية آه، لا أزال شاكرا لك لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد يعني إيه كلمة أبو المجد هي كلمة أبو في اللغة العبرية معناها مصدر كل صاحب كل مجد منشأ كل مجد ما نعرفش المجد غير عن طريق ربنا مفيش مجد بره ربنا انتوا يا بشر تفهموا المجد انه شوية فلوس وشوية آه، سندات وشوية حاجات كده يعني عربيات وشقق انتوا فاهمين المجد كده لكن المجد ما لا يخرج بعيد عن ربنا وعن السماء هو ابو المجد آه، كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمة والاعلان في معرفته روح الحكمة الحكمة هي فهم مشيئة الله فهم خطط الله واخدين بالكم طب والاعلان ان الله يعلن لي حقائق جديدة ويفهمني حاجات جديدة اقرا آية بقراها كل مرة وانا فاهم الآية لكن يجي لي اعلان ان الروح القدس يقول لي انت عارف تطبق الآية دي عليك انت ازاي اعمل كذا كذا واخدين بالكم ازاي فالحكمة هي فهم والاعلان دي اعلان حاجة جديدة ليك فالروح هنا الروح القدس بيديني كل هذا الكلام وبولس بيديني بيصلي من اجل ان احنا ناخد روح الحكمه والاعلان. آه، في معرفته مستنيره عيون اذهانكم. مستنيره عيون اذهانكم. مش العيون دي دي عيون الوش دي دي, دي عيون وجوهكم دي اللي بتشوف في الدكه والسجاده ودي بياكلها التراب. العيون دي بياكلها التراب. لكن عيون اذهاننا يعني الفكر ينفتح لا وبيقول مستنيرة طبعا هو ممكن الواحد يشوف حاجة من غير نور لا طبعا وكل ما يرتبط بالله فهو نور لما انا اسيب عالم الظلمة عالم الخطية وانتمي الى عالم النور يحصل استنارة في ذهني عشان كده يسموا سر المعمودية سر الاستنارة ودي موجودة في عبرانيين اصحاح ستة يحصل لي استنارة نور الله يظهر ولما النور بتاع ربنا يبان اقدر اشوف الحقائق الالهية واقدر ادرك الحقائق الالهية مش بشوفها بعناية دي لان عينين اليهود وعينين قيافة شافوا المسيح بجسده ولم يدركوه ولكن التلاميذ البسطة استنارت عيون اذهانهم عرفوا مين ده وبطرس يقول له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك يقول له أنت المسيح ابن الله ده, ده, ده عيون ذهنه استنارت في فرق بين عيون الذهن اللي بتستنير العين تتفتح بمعنى ان العقل يدرك الحقائق الالهية يدرك شخص المسيح يعرف ربنا عايز ايه يعرف ارادة ربنا يعرف ارادة ربنا فاهمين؟ دي مستنيرة عيون أذهانكم. يحضرني هنا بقى قصة بحكي لكم كتير الأنبا أنطونيوس والقديس ديديموس الضرير ده كان أعمى ما بيشوفش. وبعدين الأنبا أنطونيوس بعت له يقول له طوباك يا ديديموس لأنك أنت فقدت عينين بتشوف التراب والطين الذي يفنى ولكن ليك عينتين جوه في قلبك بتشوف المجد السمائي. هو ده ما بيشوفش بعينيه الأرضية ولكن له عينين جوه انكشف ليها المجد السمائي ده ده معنى مستنيرة عيون أذهانكم آم، مستنيرة عيون أذهانكم طب إيه ال- إيه الهدف إيه الهدف يا بولس لك- لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين لما تتفتح عينيكم هتعرفوا قد ايه الامجاد المعده ليكم ايه رجاء دعوتنا ايه الامل اللي احنا عايشين عليه ان المسيح لما يظهر في مجده نكون معاه هو ده رجاء دعوته انا انا عايز حاجه ثانيه غير كده ان انا في اليوم ده ما سوحش بره لما يظهر المسيح في مجده ابقى معاه لما يجي يخطف الناس على السحاب ابقى معاه لما يفتح السماء ويدخل الناس كلها المجد اللي بيتكلم عنه الكتاب ده ما ما يقوليش اتفضل بره انت عمله براني اخش معاه جوه ما امشي على الباب من بره والباب يتقفل زي العطاره الجاهلات لا اخش جوه ادي ادي رجاء دعوتي انا عايش على الرجاء ده وكل الجهاد اللي بنجاهده من اجل هذا الرجاء من اجل هذا الامل ما هو معنى كلمه رجاء يعني امل من اجل هذا الامل انه ما يضيعش مني المجد ده الشهداء اللي استشهدوا بالملايين كانوا عايزين ايه بيموتوا ليه الرهبان اللي سابوا ال- العالم واحد كان بنطونيوس اللي باع 300 فدان وطلع قاعد في الجبل ده كان عايز ايه ده عنده رجاء آه، مجد عنده رجاء في المجد المعد واضحه وما هي عظمه قدرته هنا بقى قالوا حته لطيفه قالوا انه بولس عمال بيكلمني عن الغنى بتاع المجد والميراث المعد وان احنا نصبح ميراث الله قال لك ممكن واحد يبص لبولس كده يقول له انا اخد كل ده ده انا الخاطي الميت بخطيتي اخد كل المجد ده قال يا حبيبي ما تخافش اللي قوم المسيح هيقومك شفت قيامة المسيح كانت بقوة قد ايه وجبروت قد ايه نفس هذه القوة اللي قومت المسيح موجهة ليك وهتقومك نفس هذه القوة اللي عملت في جسد المسيح في القبر هتعمل فيك وهتقومك تقومك من موت الخطية وتقومك في اليوم الأخير وتدخلك المجد انت فاكر ربنا ضعيف وما يقدرش يوصلك هيوصلك لهذا المجد اقروها كده بقى عشان تفهموها وما هي عظمة قدرته يعني انا بصلي ان عينيكم تتفتح وتعرفوا ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات شوف شوف الألفاظ اللي نستخدمها اللي تعبر عن عمل الله بقوة وجبروت يقول عظمة قدرته الفائقة آه، ويرجع يقول حسب عمل شدة قوته يا جماعة ده عمل القيامة كان عمل جبار أقام المسيح من الموت و هيقمنا احنا كمان نفس العمل نفس القوة نفس الجبروت اللي قوم المسيح موجه ليا هو ربنا يسوع المسيح كان محتاج اصلا انه يموت ويقوم ما هو اصلا ما كانش محتاج القصة دي كلها ما هو قدوس وطاهر ونقي وهو الله اللي عايش في السماء ايه ايه إيه اللي إيه اللي خلاه عمل كل ده عشان نفس القوة اللي عملت فيه تعمل فيا وفيك فاوعى تيأس وتقول وهل كل المجد ده معد لي انا؟ ايوه معد ليك انت. ايوه معد ليك انت. ايأس واقول طب وانا هقدر؟ هتقدر لان القوة اللي عملت واقامت المسيح تقدر انها تقيمك. لان هو ما كانش محتاجها ده هو عمل كل ده عشان هذه القوة تعمل فيك انت. دي لحسابك. دي هذه القوة آه، كانت لحسابك انت. ما كانتش لحد غريب دي كانت ليك ما كانتش للمسيح لان المسيح اصلا كان كان حي ب- بلاهوته في السماء ده كل اللي حصل ده عشانك انت واضحه يقول الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السماويات قلناها كتير حكايه اجلسه عن يمينه يعني ايه اجلسه عن يمينه ها أه؟ صورة المجد بالظبط ان الجسد اخذ صورة المجد ربنا ملوش يمين وشمال لان الله موجود في كل مكان ولكن دي فلسفة يهودية ده ثقافة يهودية ان كلمة اليمين تعبر عن القوة لما اقول لربنا يا رب انت عن يميني تفتكر ربنا هنا مش هنا هذه موجودة الرب عن يميني فلا اتزعزع اقدر اترجم الايه دي اقول ايه الرب قوتي بس هي هي ما هي معناها كده ربنا قوتي فمعناها ايه انه اجلسه عن يمينه معناها ان الجسد بتاع المسيح لما كان على الارض كان جسد يشبه جسدي وجسدك جسد المجد مطفي فيه كان زينا بالظبط لكن اجلسه عن يمينه يعني الجسد بتاع المسيح اصبح له صورة المجد اصبح له صورة المجد عشان كده يوحنا لما شافه في ست الرؤيا شاف وشه ايه بيلمع كالشمس من كتر منظره المرهب وقع عند رجليه كميت مش انت يا يوحنا كنت بتتدلع على المسيح وتحط راسك على صدره قال المنظر اللي شفته غير اللي كنت بشوفه على الارض ده منظر كله مجد اهو ده جلسة عن يمين الاب اهدي جلسة عن يمين الاب فاهمة كده اخذ صورة المجد ساعات في واحد يغلط ويقول آه، ان المسيح استعاد صورة المجد صح دي غلط استعاد يعني إيه استعاد يعني كان كان له شيء وتخلى عنه ورجع استعاده طب الكلام ده موجه للاهوت لما اقول استعاد ده موجه للاهوت ولا موجه للناسوت كلمة آه، آه، استعاد هل موجهة للاهوت اللاهوت كان في مجده وظل في مجده اللاهوت كان في مجده وظل في مجده ما خسرش صورة المجد اطلاقا اطلاقا طب والناسوت الناسوت ما كانش له مجد ابدا هو اتولد من العذراء بنفس الشكل ده زي شكلي وشكلك ما كانش له مجد قبل كده ولكن حصل على صورة المجد لما صعد وجلس عن يمين الآب عشان كده ما بنستخدمش كلمة استعادة صورة المجد لا ده انا كنت بتكلم على الدايره ده أنا بتكلم على الدايره انا بتكلم على الموت والقيامه ده موضوع تاني عشان ما ما توهش الموضوع ده اقولها لك بيني وبينك آه، اذ اقامه من الاموات